أهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة من Empower بالعربي النهاردة حلقتنا يعني كان موضوع مهم جدا والموضوع أو الحوار أو النقاش أو الموقف ده حصل من بالظبط أسبوع فات كانت بنت اسمها دينا هشام عاوزة تنزل البسين في منطقة مفروض إنها راقية اسمها بالم هيلز في مصر من المناطق طبعا ال compounds و... والأماكن دي يعني فهنسمع يعني من دينا أنا كنت بصراحة الحجاب بالنسبة لي أنا أمي محجبة فإحنا عشنا في كندا عشنا في إنجلترا في اسكتلندا يعني وعشنا في دبي والإمارات و... وما كانش عندي يعني اي مشاكل في, في, في, في يعني ماما كانت على طول تقول لنا ان الحجاب ده يعني لو في حاجه هتسبب لي مشاكل مع الشغل انها كانت مدرسه يعني هي مدرسه ب qualifications بريطانيه ف كانت بتحس بالاضطهاد ساعات بسبب الحجاب ده يعني انا فاكر موقف م- محرج جدا كنا في مطار بلد اوروبيه بس مش عاوز اقول اسمها وبعدين آه، طلعوا لنا بالمسدسات يعني عشان البلد دي ما كانتش يعني بلد فحسيت بساعتها وانا صغير ايه ده ايه ده يا ماما عشان محجبه فالناس بتبص علينا كده طبعا احنا في مصر ومفروض نبقى يعني بلد مسلمة ومفروض الكلام ده ما يبقاش يعني موجود ال... الاضطهاد ده ضد ال... ال... ال... ال- ال- المحجبات وال... والكلام ده كله بس احنا شفنا حاجة مختلفة تماما في الأيام اللي فاتت شفنا ويا جماعة دي بتت... يعني مش عاوز أقول آه، إن ده بيأثر جامد جدا في الصحة النفسية بتاعت ال- البنات المحجبات بس هو فعلا حقيقة بيأثر فعلا بطريقة جامدة جدا فانا بصراحه حبيت اني اتصل بدينا هشام واخد رايها يعني احنا ممكن نعمل ايه لو اي حد بيسمعنا دلوقتي سواء راجل آه، او ست آه، بيسمعونا و... يعني احنا نعمل ايه يعني نعمل ايه نعمل ايه في المجتمع اللي هو بقى خلاص شايف ان الحجاب ده حاجه مش كلاس يعني اللي هو محجبه ما ينفعش تدخلي ال... الكلاب ده طب مين قال يا جماعه هو انا لازم ادخل واشرب وانا ممكن ادخل وارقص هو ليه ليه ليه عشان انتوا مش مستريحين مني ف, ف... لا، ده ما بيحصلش في في في, في بلاد بره انتوا هتعملوا فيها ايه يعني فالموضوع ده طبعا موضوع زفت يعني بس انا حبيت اتكلم فيه عشان موضوع مهم وموضوع لازم نغيره مع بعض أم، انا من ناحيتي انا لما وص... لما اتصلت ب... بدينا حبيت اسالها عن اسئله معينه جدا احنا ممكن نعمل ايه يا دينا وممكن تشرح لنا شويه يعني ايه اللي حصل معاكي فعاوزين نسمع من دينا يا جماعه بعتت لي voice note كان نفسي ان احنا نتكلم بس طبعا آه، الظروف ما سمحتش تعالوا نسمع كده دينا كانت بتقول ايه آم، عن التجربة اللي هي مرت بيها وممكن نستفيد من التجربة دي ايه انها الفيديو بتاعها بسم الله ما شاء الله يعني هي حطت فيديو بعد ما الموقف ده حصل معاها والفيديو سمع سمع بطريقة آه، ما كانش اي حد متخيلها طبعا الفيديو كان مؤثر جدا كانت دينا طالعة فعلا مقهورة من الموقف وبتشرح ان المايو ده المايو اللي اللي هو يعني مش مش شرعي او المايو اللي هو ال- بالنسبه لناس كتيره مايو آه، عادي آه، م- مش مش مش آه، يعني ما بيغطيش طبعا كل الاماكن اللي اللي اللي المحجبات المفروض يغطوها آه، وكانت بتقول المايو ده مايو تمنه كذا والمايو الحجاب ده لو هنروح بالتمن يا جماعه فانا شاريه ده ب 100 وشويه فالمايوهات دي اللي انتوا بتتريقوا او اللي انتوا عاوزيني البسها ما- الموضوع ده مش موضوع تكاليف ولا موضوع class الموضوع حريه شخصيه فحبيت اني اسمع برضو من من دينا رايها ايه و... وتعالوا نسمع مع بعض يا جماعه
هاي علي I'd like to thank Empower ان هي خلتني اتكلم معاك آه كنت عايزة اقول اللي حصل معايا من اسبوع بالظبط في في بالم هيلز انا اتمنعت ان انا انزل البسين عشان كان مايوهي طويل اللي حاصل انه انا مش متضايقه من ان انا ما نزلتش البسين انا متضايقه من ال mentality بتاعت الناس ان هي بدات ان هي تفكر انه it's okay ان احنا نقول للناس يلبسوا ايه ما يلبسوش ايه او يختاروا اماكن ايه يروحوها او نمنعهم and to make them feel rejected سواء كانت محجبه او مش محجبه I don't care انا I care about making people feel discriminated against فهي دي concept بقت normalized عندنا خلاص ودي حاجه بالنسبه لي unacceptable وخلتني ان انا speak out لانه انا ما ما قبلتش ده يعني كل ال accumulations بتاعت السنين اللي فاتت انه حتى ال norm بقى pressuring us to feel okay about being discriminated against بس خلاص يعني my feelings were uh, were over and the threshold was hit وقلت لا خلاص لازم اتكلم لانه خلاص تعبت فهي اللي انا عايزه اقوله للناس انه احنا لازم نغير المنتاليتي بتاعتنا بتاعت انه احنا انت حاجه وانا حاجه احنا مختلفين وانا I'm not okay with you فانا I'm gonna reject you regardless بقى of هي ايه لا we need to learn to accept each other and we need to learn to learn about each other and we need to learn to um, to include each other يعني حتى لما ما يبقاش في آه، اي حاجه وحشه هو بجد بجد الحاجه اللي انا اتعلمتها فعلا انه a community has a power انه لو احنا كلنا كلنا we stood up for stuff that we don't like to see كل الناس هتحس ان ده النورمال مش انه ان احنا نسكت يعني انا مثلا لو شفنا حد dis- get- getting discriminated against في مطعم وكل الناس سكتوا ال- المطعم ده هيفضل يحط الرول دي وهيفضل ي- يابلاي لكن لو كل المطعم هاج او لو كل المطعم آه، اعترض و stood up for that person المطعم ده هيعرف ان هو غلطان ف a power of community is really important و speaking up for stuff that we don't like is really important and defending each other is really important وده انا فعلا فعلا ما كنتش expecting خالص البومينج بتاع الفيديو ده عشان انا حتى I didn't uh, ask anyone uh, to share the video يعني انا ما ما كنتش expecting ده خالص انا كل اللي انا كنت عايزاه ان انا express my feelings بس اللي خلى ان ال- الفيديو كمية الناس دي تتفرج عليه هو انه الكوميونتي ساعدتني في ده وانه people were standing up and speaking up انه they didn't like what they were seeing and they didn't like what they were hearing and they didn't like rejection especially that most of the girls most of the veiled girls experience what I experienced every day ف... فطبعا uh, this is what I learned يعني this is what I didn't know exists until this happened انا بقى في الاول كنت حاسه ان انا المفروض اسكت يعني كنت حاسه ان هو ايه ما هي rules دي ح- محطوطه للمكان خلاص it's okay to feel rejected خلاص مش مشكله خلاص ما هو هنعمل ايه يعني خلاص ما هو ما مش يعني فاهم كنت كنت I felt like I'm, I was very weak يعني I didn't feel like I have a voice and I felt like nothing is gonna be changed بس now that the community is standing together في حاجة هم معترضين عليها honestly أي حاجة can be changed for the sake of the community يعني لو لو ال ال لو أي لو المطعم ده كل الناس اعترضوا عليه وما راحوهوش أو هيخسر والعكس لو كل الناس لو المطعم ده وافقت وافق سوري لو المطعم ده وافق على الحاجات اللي كل الناس موافقة عليها هيكسب فهي اتس a loop whether احنا نعترض الأول ولا الرولز تتغير الأول فاهم قصدي؟ بس two things we can uh, we can do number one is standing up for each other and number two raising awareness انه discrimination is really bad thing is a really really bad thing and it's unacceptable and it's uh, intolerable ف دي حاجة تاني حاجة انه اه آه، انا قلتها already يعني انه number one standing up for each other and number two that uh, discrimination is a very bad thing بس فهما دول حاجتين مهمين جدا يعني awareness و standing up and speaking up
والله يا دينا انا مش عارف اقولك ايه غير آه، ميرسي ميرسي اعيد برضو الكلام لل... للناس اللي ممكن ما يجدوش قوي اللغة الانجليزية هي كانت دينا بتقول ان آه، الاضطهاد ده بسبب الحجاب آه، مش مقبول للناس المحجبات والناس اللي مش محجبات عشان الاضطهاد ده في ع- نوع من انواع العنصرية نوع من الانواع ان انا احسن منك او منك فبالتالي طريقه التفكير دي طريقه عقيمه واي حد شايف ان ده بيحصل لازم ياخد موقف من ال- التصرف ده انا عاوز انهي الحلقه واقول يا جماعه اللي عنده صديقه آه، محجبه لازم ان احنا نبتدي نبقى واعيين ان الحجاب مش قرار سهل آه، بالذات في سن الشباب وبالذات لما الشخصة بتقرر انها تتحجب آه، زي ما احنا شفنا حتى في الاماكن الراقية جدا بيحصل الأما... بيحصل ال- ال- التصرفات دي فنفسي ان احنا نبتدي نفتح نقاش حوالين ازاي ممكن آه، نتعامل في السيناريوهات دي ازاي نقدر نواجد حلول بحيث ان احنا نعمل شكاوي ضد الاماكن دي او ازاي ان احنا نفضل آه، نخلق وعي بحيث ان اي حد محجبه اتحطت في الموقف ده ما تحسش انها تاخد على نفسها وانها زي ما دينا كانت بتقول ريجكتد اترفضت لا ما فيش حاجه اسمها رفض مفيش حاجه رفض في ايه يا جماعه رفض في ايه رفض عن الحجاب امال لو هنرفض الحجاب في مصر هنعمل ايه في ال- في الهند يا جماعة دي حاجة تقهر شوية بس آه، المهم إن من الموقف ده آه، جه لدينا دعم رهيب جدا من جميع آه، ج- جميع جميع أشخاص ال ال ال ال الوسط و يعني كل حد احنا نعرفه تقريبا رد على دينا واحنا بندعم دينا وبندعم كل محجبة أم، قررت انها تحجب أه، وقررت انها عاوزه تعيش حياه أه، فعلا ليها قيمه ان الحاجات دي بتحسس ان الشخص ملهوش قيمه يا جماعه دي مش حاجه كويسه جدا فبرجو اي حد سامعنا النهارده يعرف ان يعني من جبهه الصحه النفسيه او من ناحيه الصحه النفسيه دي حاجه بتاثر على بناتنا في مصر يا رب الحلقه دي تكون عجبتكم وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بكره آه مش هقول لكم بقى احنا هنتكلم في ايه بكره بس آه، استنونا الساعه 6 ونص الصبح بتوقيت القاهره ولو عندكم اي تعليقات يا جماعه سيبوا لنا التعليقات على at empower arabia ويا جماعه هتشوفوا كل تفاصيل القصه دي ان شاء الله لو دخلتوا على at it's دينا هشام هنحط برضو الرابط بتاع آه، دينا عشان لو عاوزين تحبوا تتفرجوا على الفيديو ده عاوز كل بنت لو حست انها اترفضت او حست بعنصريه او حست ان مكان مش بيعاملها بطريقه كويسه عشان محجبه تعرف ان Empower بيدعمها ويا رب اي حد عنده قصه يجي يشارها معانا احنا هنفضل على طول بندعم الشباب ان هم يعيشوا احسن آه، باحسن جوده آه، ممكن يعيشوها وذر نفسيا عاطفيا آه، a great quality life is what we all deserve يا جماعه ده حاجه انا بقى على طول بقولها واصعب حاجه كمان في الدنيا دي على طول بقولها ان احنا نبقى نفسنا ونبقى نفسنا يعني نبقى نفسنا بمشاعرنا ببابا غنوجنا بسلطاتنا من غير ما نخاف يا جماعة شكرا لوقتكم وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة بكرة أنا اسمي علي سلامة وإن شاء الله يا جماعة لو في عندكم أي استفسارات أنا always a text أو يعملوا لي دي أم ونبقى على تواصل بإذن الله ولو حبيتوا كمان تسمعوا بودكاست زيادة من Empower عندنا بودكاست عن كل حاجة pretty much اللي انتوا عاوزينه هتلاقوه عندنا ولو عاوزين تسمعوا بودكاست معين او عاوزين حد يعمل بودكاست ابعتوا لنا واحنا باذن الله هنخلي المحتوى ده موجود هدفنا ان احنا نعمل محتوى جيد جدا بالعربي حوالين اي حاجة هتحسن صحتك او هتحسن نفسيتك وهتحسن حياتك يلا نهاركم سعيد ونشوفكم في حلقة جديدة بكرة بإذن الله في ميعادنا الساعة 6 ونص توقيت القاهرة المحلي